باسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امين هنتكلم على جانب عملي ازاي ربنا يملك على حياتي يعني مش هنجيب ايات او موضوع متنظم هنتكلم على ثلاث نقط محددين ليه ربنا يجب ان يملك على حياتي اشمعنى ربنا يعني مش اي حاجه تاني وازاي يملك على حياتي يعني ازاي عمليا بقى اخليه يملك على حياتي والحاجه الثالثه ايه الفوائد اللي هتنوبني لما هو يملك على حياتي انا هستفيد ايه يعني لما املك على حياتي انا بقول الكلام ده ليه عشان يعني مره كنا في الصيف عاملين مؤتمر للخدام والشباب في جمصه كنا عاملين مجموعات عمل صغيره كده كان الموضوع العام المسيح صديقي يعني ازاي كل واحد يكون المسيح ده يعني له صداقه في حياته وفوجئنا يعني بعد مجموعات العمل احد الاباء بيقول تخيل يا سيدنا في واحد شاب بيقول بيقول لي وانتوا ليه عايزين المسيح يبقى صديقي يعني ناخد منه ايه يعني يعني الموضوع يعني يعني ليه انتوا يعني زي مش عايز يبقى صديقي مفيش مشكله عندي في الموضوع فعايزين نشوف يعني هل الموضوع ده مهم ولا مش مهم يعني هو مش شاعر ان يعني ليه دور كبير يعني لو استغنيت عنه مفيش مشكله عنده الشاب ده يعني في منطقه الخاص لكن طبعا هنشوف ان مهم جدا ان المسيح يملك على حياتنا ويكون له دور عملي في حياتنا في كل حاجه ويملك بمعنى يملك يعني احنا لما بنقول ملكوت الله يعني ايه ملكوت الله يعني مملكة ربنا يعني ايه برضو مملكة ربنا يعني الحاجة او الميدان اللي بيملك عليها الله شوفوا انت مثلا اي ملك في مملكته ايه نفوذه ايه سلطانه ايه اوامره هو المفروض ربنا ما دام انا بقول له لتاتي ملكوتك ياتي ملكوتك واقول المسيح ملك على حياتي المفروض يبقى ملك ملك بقى صاحب صاحب حاجه يعني انا اوصل ان انا ابقى بتاعه فعلا يعني هو مالك عليا وابتدي بقى اخد كلامه ان هو مالك عليا ولازم انفذ واشعر ان انا منتمي ليه انتماء شديد جدا مش عمليه ان هو كده هامش على حياتي اول نقطه ليه ربنا هو اللي يملك على حياتنا ليه يعني هي في حاجات بديهيه لو فكرنا فيها هنوصل للاجابه اول حاجه ان الله هو خالق كل شيء فبالطبيعه هو يملك كل شيء لأن هو اللي أوجد كل شيء أنت النهاردة لما بتعمل حاجة بإيدك بتبقى بتاعتك أنت اللي عملتها فبالطبيعة هي بتاعتك فالله بيملك بالطبيعة رضينا أو مرضناش هو بيملك على كل شيء لأنه خالق كل شيء هو اللي أوجد كل شيء أصلا هو مصدر كل شيء هو الذي يدبر كل شيء احنا مش بندبر الشمس والقمر والأمواج والكون والطبيعة وحياتنا لا حد فينا يقدر يتحكم في ميلاد ولا في مكان ميلاد ولا في نوع أسرته ولا في حاجات كتيرة هو ضابط كل شيء وهو أصلا اللي خلق كل شيء كان ربنا في وقت من ساعة الأزل كان قائم بذاته هو اللي جه في وقت خلق الملائكة خلقهم يعني صنعهم جبلهم بنقول مش ركبهم من مواد موجودة ده خلقهم من لا شيء وخلق الإنسان من لا شيء من تراب الأرض والتراب هو اللي خلقه فإذا لو شلنا ربنا من الصورة احنا لازم هنتوه لان هنبقى ملناش مرجع ملناش صانع يعني سيبنا اللي صنعنا اللي هو عارف تركيبتنا اللي هو كون ذراتنا هو اللي خطط لها كل حاجه يعني تخيل كده اي حاجه تشيل منها اللي خلقها تتدمر على طول لان خلاص انت فصلتها عن مصدر وجودها فالله بيملك على حياتنا لانه مصدر حياتي وعله بقائي انا موجود ببركته انا موجود ب... هو اللي اداني الروح دي الحيه وانا موجود ببركته وهو الملجا الاخير اللي انا هروح له في الملكوت يعني هو بدايتي وهو مسيرتي وهو نهايتي هو اللي اعطاني الحياه هو اللي جبلني في بطن امي هو اللي خلقني وهو اللي اوجدني وهو اللي معايا طول الطريق وانا في الاخر رايح فين انا رايح السما رايح له ودي بقى نهاية إلى الأبد ملهاش نهاية فإزاي يبقى ربنا ملوش دور في حياتي أو ما يملكش على حياتي إذا هو اللي بدأ هو اللي أوجدني وهو اللي مشيني ما أقدرش أستغنى عنه لحظة وكلنا مختبرين دي يوم ما نستغنى عن ربنا الدنيا بنتوه خالص وفي الآخر أنا رايح له يعني هو مكسبي الأخير وهو اللي باقي لي في السماء وهو اللي أنا منشن عليه طول ما أنا عايش على الأرض عايش عشان أوصل عنده في السماء يعني هو هدفه كده ان انا اوصل السماء هو خلقني عشان انا اسعد بيه في السماء واسعد بالوجود معاه واتمجد بالوجود معاه في السماء لان ربنا مش محتاج مننا حاجه كل اللي بيديهولنا بيديهولنا من خيره هو فربنا بالطبيعة ب... وده لفايدتنا ان هو يملك على قلبي ويملك على فكري ويملك على تصرفاتي ويملك على مبادئي وعلى مناهجي وعلى سلوكياتي وعلى جهادي وعلى كل حاجة فيا على كل حاجة وبعدين نبتدي من اول نقطة ان كل ده لازم اكون مقتنع ان ده خيري انا ان ربنا مش محتاج مني حاجة ربنا مش محتاج البشر كلهم ولا محتاج الملائكة ولا محتاج اي خليقة الله كان كامل في بقائه وكامل في أزليته وكامل في كل فضائله احنا مش بنزوده حاجة فكونه يملك عليا مش بيملك عليا عشان هو يزداد ده بيملك عليا عشان يديني مجد فربنا أول حاجة هنتكلم لسه في النقطة الأولى لماذا يملك الله على حياتي ما احنا قدامنا مين اللي هيملك على حياتي يا إما ربنا يا إما أنا أملك على نفسي أبقى أنا صاحب قراري ومحدش يتدخل في أي حاجة يا اما العالم امشي بقى ورا العالم زي ما يقولوا امشي وراهم يا اما الشيطان هو في حاجه رابعه مفيش حاجه رابعه يعني يا العالم بالاعلام وبالناس واللي موجودين يا اما الشيطان بالشر بتاعه والناس الاشرار اللي بيشتغلوا عليه يا اما انا املك على نفسي يا اما ربنا يملك عليا لازم اختار لي واحده من الاربعه دول الثلاثه التانيين بصراحه هيدمروني لو انا ملكت على نفسي وقلت ماليش دعوه بربنا وربنا ملوش دعوه بيا انا همشي نفسي هضيع نفسي اللي يجد نفسه يضيعها هضيع نفسي تماما لان انا مملوء اهواء مملوء شهوات والنهارده يمين والنهارده شمال وبكره فوق وبكره تحت النهارده اقول كلمه بكره ارجع فيها وانا متقلب وانا مش مش كامل مش مول هملك الشيطان على حياتي ومش مول هملك الناس الاشرار على حياتي ولا العالم على حياتي فربنا خلقني واوجدني وانا رايح له في الاخر بعد ما انا زعلته وانفصلت عنه بالخطيه جه واشتراني بدمه يعني في الاول خلقني وبعدين جه اشتراني دفع ثمن غالي جدا جدا واشتراني من ايد الشيطان انا كنت ملك للشيطان عشان كده لو العهد القديم كله من اول ادم لحد اخر واحد مات قبل موت المسيح كله بيروح الجحيم فردوس مقفول وفي خصومه وفي زعل وربنا ما فيش مصالحه مع ربنا اول ما مات المسيح انشق حجاب الهيكل وحصلت المصالحه فهو اللي رجعني تاني بعد ما انا يعني بعت نفسي للشيطان هو راح تنازل وتجسد وجه اشتراني واشتراني باغلى حاجه عنده بدمه يعني ما دفعش فيها فلوس ولا ممتلكات ولا حاجه خارجيه ده واحد مات من اجلي موت نفسه من اجلي يبقى استردني تاني يعني انا لو نسيت الخلقه افتكر ان هو اشتراني طب بعد ما اشتراني انا بنغلط وبتاع عمل لي المعموديه تاني عشان تاني نموت ونعيش معاه وعملني هيكل ليه بالميرون وكرسني ودشني هيكل ليه بالميرون وقال لي تعالى اتحد بيا كل يوم في القداس وابقى واحد معاك في الافخارستيه يبقى ربنا خلقني وفداني واشتراني وعمدني وكرسني هيكل ليه ووحدني معاه مين تاني عمل ده كله من اجلي عشان يبقى له الحق انه يتملك عليا مين تاني انا هقدر افدي نفسي ولا اقدر اخلص نفسي ولا اقدر اشتري نفسي ما انا كنت عبد للشيطان وعبد للخطيه فواحد عمل معايا الحاجات دي كلها يبقى فعلا انا يحق ان هو انا اقول له انت مالك عليا لانك انت اللي استردتني وانت اللي اشتريتني وانت اللي فادتني ربنا الوحيد اللي يقدر يغفر لك خطيتك مفيش حد تاني في الدنيا كلها يستطيع ان يغفر لك خطيتك كلنا بنغلط طب ايه الحل اجرة الخطية موت ايه الحل مفيش غير دم المسيح ونتوب ونرجع وهو باب التوبة مفتوح طب مين تاني يقدر يصفح عن خطاياي مين تاني يقدر يمسح لي خطيتي اللي بعملها ولا حتى الاب الكاهن الاب الكاهن بياخد السلطان من المسيح مش من ذاته ما يقدرش من ذاته يغفر خطايا الناس دم المسيح اللي بيغفر وابونا بيجيب لنا الحل من دم المسيح لما يشوف الانسان اللي قدامه تائب طيب مين اللي هيديني ميراث ابدي في السماء طيب احنا هنقضي عمرنا على الارض ماشي ربنا يدينا طول العمر 100 سنه 200 سنه طب وبعدين مين اللي هيديني يعني لما اطلع فوق هطلع عند مين في بيت مين في في في في, في ارض مين في ميراث مين ربنا هو اللي هيديني الميراث والى الابد غنى ومجد وراحه وفرح ونعيم واكاليل والى الابد يبقى بعد ده كله انا هنفد منه اروح منه فين يعني ازاي انا اعيش ويبقى ربنا مش على بالي وما احسش ان انا منتمي ليه وان هو مش حاجه كده ربنا المهيمن على لا ده لازم يكون بتاعي انا في آية حلوة قوي يعني ربنا قالها كده لما بيقول في سفر أشعية إيه عرفتك باسمك أنت لي أنت لي يعني دي كرامة كبيرة ان ربنا يقول انت منتمي ليا انت بتاعي انت مش بتاع العالم خلاص ولا بتاع آه، الاب ولا الام ولا بتاع الاسره ولا شهاده الميلاد انت بتاعي وانا عارفك باسمك رغم ان العالم فيه مليارات كل واحد معروف عند ربنا دي نظره ربنا لينا شعوره ناحيتنا او مفهومه لينا ان دول اولادي بتوعي انا عارف كل واحد باسمه مش اسمه يعني حنا ولا جرجس لا يعني بال- بال- بالانتيتي بتاعته عارف كل واحد في كيانه الخاص عنده وجود خاص عندي عنده كيان خاص عندي وانا منتبه ليه ومهتم بيه اهتمام يعني ايه خاص جدا ليه هو انت لي عرفتك باسمك انت لي صرت عزيز في عيني مكرم وانا قد احب دي نظره ربنا لينا طب انا نظرتي انا لربنا ايه هل كابن ومملوك يعني احنا المفروض نبقى عبيد لكن هو من محبته خلينا خلانا ابناء فالمفروض انا دايما يبقى الشاغل بتاع ذهني ايه علاقتي بربنا ديا اللي انا اصلا رايح له ومفروض انا حياتي كلها بركه من ايده كل شيء بعمله بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيء يعني ما اقدرش اعمل اي خير من غيره هل انا واعي للحقيقه دي وبراجعها مع نفسي وبتابعها عشان انا اكسب من هذه المملكه يعني اي واحد فينا لو جال واحد ملك قال له انا نفسي اتبناك وتقعد معايا في القصر هيرفض هيفكر انه يرفض لا هيقول ده ايه ايه الخير ده كله طب لما ربنا يقول انا عايزك تبقى ابني ربنا ورب الارباب واله الالهه وكل ال- يعني المالك كل حاجه وفعلا هو بيتبنانا فالله يملك على حياتي لانه خلقني ولانه اشتراني ولانه هو سبب وجودي وعله بقائي وانا رايح له هو ميراثي هو اللي بيغفر لي خطاياي هو اللي بيسامحني هو اللي بيرجعني من العبودية هو اللي عمدني هو اللي كرسني ليه هيكل مقدس وهو اللي اداني روح القدوس بالمواهب بتاعته وهو اللي بيجري ورايا يقول لي تعالى تناول جسدي والدم واتحد بيا واثبت فيا ويتحايل على خلاص يعني هو اللي مهتم بيا وفي الاخر انا رايح له يديني هذا الميراث الابدي يبقى من له الحق ان يملك على حياتي غير ربنا املك نفسي لمين اخلي مين اللي يمشيني ويمشي آه، تفكيري ومين ياخد قرار في حياتي غيره هو مين تاني أأمن أكتر منه أستأمن مين غير ربنا أثق في مين غير ربنا مين اللي غير متغير حتى البشر اه ممكن يدوني نصايح بس متغيرين برضه البشر ممكن يتغيروا ممكن يتقلبوا الوحيد اللي باقي لي والامين جدا واللي مش ممكن ينسى مواعيده واللي مش ممكن يعني يترك آه، مواعيده ويترك اولاده هو ربنا ودايما نقول ربنا ما عندهوش حاجة بيهتم بيها غيرنا احنا يعني ربنا بكل كرامته وبكل قدرته وبكل علمه وبكل محبته ملهوش هم غير البشر ان البشر في صراع في اللي بيخلص وفي اللي ما بيخلصش هل الحيوانات يهموه في حاجة الحيوانات اه هو بيحبها كمخلوقات لكن ما تهموش انها غير خالدة الحيوانات غير خالدة النفس بتاعتها غير خالدة هل اللي هيهتم بالشمس والقمر والبحار كل ده غير خالد كل دي مادة يعني البحر لو اتردم ما هيش مشكلة ما تشغلش ربنا قوي لو لو الجبل اتدك مش مشكلة لو الشمس غابت ولا ما ما كل ده مش مشكلة إن كل ده زائل هو مهتم بالنفس البشرية لأن دي الخالدة دي اللي هو أعطاها للإنسان ومش هتموت تاني خلاص احنا مش هنموت خالص احنا بس بننفصل كده مؤقتا النفس تنفصل عن الجسد فترة وترجع تتحد بيه تاني والجسد يكون خد ايه جسد روحاني ويتحد والى الابد لا الجسد بتاعنا فاني لان هيقوم في القيامة ولا النفس فانية فانت انسان خالد بتتولد ومش هتموت ابدا فشوف غلاوتك عند ربنا اذا ربنا تمنك بدمه يعني تمنك لما جه كده يشتريك طب ايه الثمن اللي تدفعه فيا ادفع دمي اموت من اجله وهو قال مش ممكن حد يعمل حاجة يعبر عن محبته أكتر من إن هو يموت من أجل حال الإنسان اللي بيحبه يعني أقصى شيء الإنسان ممكن يقدمه إنه يموت يموت من أجل اللي بيحبه فربنا بجلاله دفع أقصى ما يستطيع دفعه دفع كل اللي عنده عشان كده دايما نقول إيه اللي كان ممكن ربنا يعمله أكتر من اللي عمله فربنا عمل ده كله معايا فإزاي أنا أعيش وربنا ده على هامش حياتي وربنا اخر واحد افكر فيه او اخر واحد اخد منه قرارات وممكن ممكن مرات حتى ارفض قراراته وما يعجبنيش كلامه وامشي نفسي واعتقد ان انا لما امشي نفسي همشيها احسن ما هو يمشيها لي الوصيه دي مش مش هي اللي هتنفعني ازاي بعد ده كله مين اللي عمل ده كله من اجلي ازاي املكه على حياتي عمليا اول حاجه لازم اقتنع اني انا لما املكه انا المستنفع يعني واحد لما يكون مقتنع بحاجه ان فيها فايده ليه بي بي بيمسك فيها وبيجتهد من اجلها وبيحتمل كل شيء يعني الطالب عشان عنده هدف انه هينجح طول السنه ممكن يذاكر وممكن يحرم نفسه من مسارات معينه عشان عنده هدف فانا لازم اول حاجه اقتنع ان انا لما املك ربنا على حياتي انا المستفيد الوحيد في العمليه دي هو مش هيزيد شعره هو مش ناقصه كرامه ولا مجد لما اقعد اسبحه صبح وليل انا اللي بتلحس فيه انا اللي انا اللي يعني المجد ليا لما انا امجده وكرامه ليا لما انا اكرمه وعظمه ليا لما انا اعبده انا المستفيد الوحيد من هذه العلاقه لان هو كامل في نفسه وغير ناقص في شيء اي بديل اخر زي ما قلت هيضرني يعني لو انا مشيت نفسي وربنا والوصيه بتاعته مش على بالي وانا مشيت نفسي بذاتي بمفاهيمي الخاصه هضيع نفسي اكيد اكيد هضيع نفسي والكتاب المقدس فيه امثله كتيره بالحكايه دي هملك الناس وهمشي على حسب هوى الناس طب الناس مختلفين واحد بيقول لي يمين واحد يقول لي شمال واحد يقول لي صح واحد يقول لي غلط هتلخبط هتلخبط وبعدين انا ما اضمنش ضمير الناس برضه مش كل اللي بتعامل معاهم ناس قديسين او ابرار او بيهدفوا انهم يوصلوني السما في ناس اغراضها مش كويسه في ناس اغراضها وحشه في ناس يقولوا لي كلام وحش في ناس يوزوني على حاجات وحشه ودايما معروف كده في القانون الروحي ان اي حد بيعمل حاجه غلط يتمنى الناس تعمل الغلط معاه يعني اي حد بيعمل خطيه يشجع الناس عليها طب انا لو هفتح ودني لكلام الناس وهاخد قراراتي من كلام الناس اشوف ايه اللي بيرضيهم وهم اللي بقول يعني العامل اللي بيمشيني في حياتي واللي بياخد لي قراراتي هيضيعوني برضه هخلي الشيطان والخطيه والاشرار مش ممكن فانا لازم اقتنع ان انا الكسبان عشان احتمل شويه وعشان اراجع الحته دي مع نفسي واتابعها باهتمام واعرف ان حياتي في كفه والامر ده في كفه الموضوع ما فيهوش لعب ده موضوع يمس حياتي وفوق ما فيش غير يعني يا راحه يا عذاب يعني الموضوع يهمني تماما ويهمني في في صميم حياتي ماليش حاجه اهم من كده لازم اراجع الحته دي واراجع علاقتي مع ربنا هل انا فعلا الله يملك عليا هل انا فعلا ماشي برايه هل هو حاجه غاليه جدا عليا براجع نفسي عليها هل انا لو زعلته اجري بسرعه واتوب بدموع عشان اصالحه النهارده واحد لو زعل واحد كبير مدير او رئيس ما بيعرفش ينام الا لما يصالحه يجيب 100 واسطه طب احنا ممكن بنكون بنزعل ربنا وما مش فك مش مفكرين في الموضوع ده يعني ربنا اللي هو بيملك على حياتي انا بزعله مش دريان بيه فاول حاجه اقتنع واعرف ان مفيش بديل هينفعني واحرص على هذه العلاقه باني اللي بنسميها محاسبه النفس امور بديهيه بنقولها كتير بس الناس يمكن برضه مش بيعملوا بيها ايه هدف محاسبه النفس والتوبه ان انا اراجع العلاقه دي هل انا يا رب انت ما زلت شيء مهم عندي طب انا النهارده زعلتك في حاجه انا النهارده اغضبتك في حاجه انا النهارده كسرت حاجه من النواميس بتاعتك يعني تخيلوا كده ملك عامل بنود وصايا او تعليمات واحد كل يوم والتاني نازل يكسر في الكلام ده كله هو مش دريان ومش مش على باله خالص ومش موضوع مش مهم عنده يبقى ده وضعه ازاي لا اراجع نفسي ارجع نفسي بشعور ان الكتاب المقدس والوصايا والتعاليم اللي بسمعها ان كان في وعظ او في اي حاجه دي ده كلام الملك بتاعي كلام اللي, اللي بيملك على حياتي وحط لي كل الكلام ده عشان يوصلني السما مش هيضيعني مفيش وصيه هتتعبني مفيش نصيحه هتاذيني مفيش حاجه هتبعدني عن ربنا يعني ملك مخلص جدا يمكن كل ملوك العالم لما بيحطوا حاجه بيحطوها لمنفعتهم الخاصه عشان هم يزدادوا عشان هم يكبروا عشان هم يغنوا عشان هم يتملكوا لكن اللي بيعمله ربنا كله لمصلحتي انا كل وصاياه وتعاليمه يبقى احرص على هذه العلاقه احرص ان انا ما اغضبش ربنا بالتوبة بمحاسبة النفس بالاعتراف أسهر على تصرفاتي وأفكاري ومشاعري أراقب نفسي أشغل قلبي وفكري باستمرار بربنا اللي بنسميها صلاة يسوع يعني الحاجات البديهية اللي بيمارسوها الناس بتوع ربنا هدفها شعورهم ان هم ملك ربنا طب انا ازاي ربنا يغيب عن ذهني لحظة لا انا اصلي باستمرار صلاة يسوع يا رب يسوع المسيح ابن الله يرحمني نقطة تانية برضو عملية لازم أثق في الله ما دام أنا خلاص وصلت القرار إن أنا من النهاردة ربنا مالك على حياتي لازم أثق في قراراته ما أجيش بعد شوية أقعد بقى إيه أتشكك في كلامه طب أنا طلبت منه حاجة وأنا ابنه ابن ملك الملوك وطلبت منه طلب خلاص أشيل الموضوع من دماغي أرتاح لازم يكون في ثقة إن اللي طلبت منه ده بيحبني جدا وقادر على كل شيء وحكيم كل الحكمة وبيعمل لخيري ومشغول بيا من غير ما اتكلم انا ما ارجعش بعد كده اقول هو ربنا ليه ما استجابش هو ربنا ليه اتاخر هو ربنا ليه مش بيعمل لا خلاص انا يجوز الطلبه دي مش لمنفعتي يجوز مش وقتها يجوز مش لصالحي دلوقتي يجوز هو بيدبرها لي بطريق اخر وبيوصلني للخلاص بطريق اخر لازم حته الثقه في ربنا كملك يعني هرجع تاني انا دايما بشبه الموضوع بملك ارضي ورغم التشبيه طبعا ده مش قائم ده حاجه بسيطه جدا لو انا عندي مظلمه او عندي مشكله او عندي طلب وانا ابن رئيس الجمهوريه او ابن الملك ورحت كده قلت له يا بابا في مشكله عندي او عندي الطلب ده هشيل بقى اشغل بالي تاني بالموضوع او اشيل هم الموضوع ده خلاص صاحب القرار انا وصلت له الطلب بتاعي وانا ابنه ابنه وانت ابن ربنا يا حبيبي ابن ربنا حقيقة انت مولود من بطن المعمودية جرن المعمودية اللي في الكنيسة اتولدت من قلبه والله اعطاك هذا الحق قال لك قل لكل يوم يا ابانا الذي في السماوات والان يا رب انت ابونا نحن الطين وانت جابلنا وكلنا صنع اتعامل مع ربنا كابن ليه كابن حقيقي ليه بتتكلم مع صاحب السلطان خلاص في ايده الامر ووصلت له الموضوع وطلبت منه بلجاجه ليه بتتشكك بعد كده وليه بتتعب وليه مثلا بتدور على طرق اخرى وليه مثلا بتقعد نفسيتك تعبانه استجاب ما استجابش هل هو هيأثر يعني معرفش انا دايما اقول في حاجات بديهيات جدا بس احنا مش بنفكر فيها هل ممكن ربنا يستخسر فيا حاجه يعني لسه امبارح واحد بعت لي سؤال بيقول لي انا عندي كنا في اجتماع في الكنيسه بيقول لي انا عندي طلبه واعتقد ان هي كويسه جدا وترضي قلب ربنا وبطلبها كتير بس ربنا ما اداهاليش قلت له يعني عايز تقول ان ربنا مستخسرها فيك المنطق ايه يعني يعني لو انت ابن مع ابوه والابن بيطلب من بابا حاجه والابن حاجه كويسه وهتفيد الابن هو الاب هيستخسرها يعني ربنا متاخر استخسار هل ربنا مش سامعك تايه عنك يعني مشغول مش واخد باله من الطلب بتاعك ايه اللي حصل ما خلاص فحته الثقه دي مهمه جدا بنقول زي الطفل الصغير لما بيثق في ابوه خلاص لو ابوه قال له الموضوع حاضر هعمل لك خلاص مش هيقعد بقى يراجع الموضوع تاني مع نفسه ما خليش حاجه تفصلنا عن ربنا الخطيه بتفصل الانسان عن الله بتفصلني عن الملك بتاعي ما احطش بقى حواجز بيني وبين الملك بتاعي لازم اخضع له باستمرار دخلت خطيه ارجع بسرعه اتوب واشيل الحاجز دي عشان تبقى القناه بتاعتي مفتوحه مع هذا الملك الطيب اللي هو مشغول بيا ما انشغلش عن خلاص نفسي بشيء آخر أنا وجدت في العالم وخلقت لكي ما أسعد بالله مش عشان أي حاجة أخرى أي حاجة أخرى بعملها عشان أوصل للنهاية دي لو أصبحت هي الهدف يبقى أنا ضعت وضاع الهدف مني يعني نقول مثلا مرات كتيرة للآباء انتبهوا لأولادكم وبناتكم واقعدوا معاهم اهتموا بيهم يقولوا احنا مشغولين طول النهار بالشغل اقول له انت مشغول ليه مش عشان تجيب قرش لابنك طب جبت قرش لابنك وضاع ضاع روحيا وهلك ابديا يبقى استفدت ايه الهدف الاساسي توصل ابنك للملكوت فاي حاجه تعوق هذا الهدف مش لمصلحتك ومش شطاره منك مهما كنست كنوز العالم ما انت ما وصلتش للهدف اللي انت عايزه تكنز لمين طيب لو انت ابنك ضاع من من الاهمال في التربيه او حاجه ففي اهداف رئيسيه انا ببص لها انا عايز اوصل السما وانا رايح لربنا فمفيش حاجه بقى تشغلني اه مش بقول نسيب شغلنا واعمالنا بس كل ده مسخر للهدف الاساسي ان انا اوصل لربنا ولازم اراجع نفسي بسرعه في الحاجات دي زي الزرع اللي وقع ايه على الشوك الشوك طلع وخنق الزرع فما كانش له ثمر واشعر ان الموضوع ده مهم وماليش شيء اهم من كده دايما الانسان الشاطر يرتب اهتماماته ويرتب اولوياته ايه المهم قوي وايه اللي مهم نص نص وايه اللي مهم ربع ربع وايه اللي مش مهم ونهتم بالطريقه دي ما بجي ما اجيش على حاجه ما هياش مهمه قوي واديها كل جهدي وطاقتي وفكري وهمومي وانحصر فيها تماما وحاجه تانية مهمه جدا علاقته بربنا وانا مش ملتفت لها خالص مش براجعها يعني كل واحد فيكم مثلا بيراجع حساباته في شركته ولا في شغله ولا في مصنعه ولا في شغله ولا في اي حاجه بيراجع وبيدقق طب دي حاجه يعني ماديه وحاجه زائله هل انت بتدقق نفس التدقيق في علاقتك مع ربنا عشان تروح السماء عشان حياتك الابديه اللي في السماء يعني ما فكرناش في السماء والراحة اللي فيها والمجد إلى الأبد يعني ده موضوع مثلا ما يشغلش ذهني خالص اللي شاغل ذهني الشغل اللي على الأرض أو المكسب اللي على الأرض أو الحاجة أو الترقية أو الوظيفة هو ده كل همي فلازم نرتب أولوياتنا مظبوط نمرة واحد نهتم ب... لأن ده اللي باقلنا السماء أبدية أنا دايما بحب أقول يا ريت بس نتأمل في كلمة أبدية حاجة ما هتنتهيش مجد ما هينتهيش كرامة ما هتنتهيش سعادة ما هتنتهيش راحة ما هتنتهيش نعيم ما هينتهيش إلى الأبد طب ده من أجله أنا أعمل كل حاجة وأحرم نفسي من كل حاجة مش مشكلة يعني دي الأولوية اللي في حياتي ما أشتهيش حاجة خارج ربنا لأن ربنا هو الملك بتاعي هو فيه كل الغنى أنا مش مش سايبني ضعيف ولا سايبني محتاج ولا سايبني فقير ولا سايبني معوز بعد اللي أدهوني في الكنيسة وبعد كتابه المقدس وبعد جسده الدم وبعد الوعظ وبعد الغنى وبعد ستره وبعد حفظه وبعد بعد يعني اهتمامه بيا وجري ورايا وفي كل حاجة ليه ليه أنا إيه اللي ناقصني تاني يبقى أنا أي شهوات أخرى تبعدني أقول لا لا لا مش عايز الشهوات أنا مكتفي بربنا أنا مش ناقصني حاجة ده أنا شبعان بربنا ربنا فيه الغنى كله اراجع وصاياه باستمرار لان دي القوانين بتاعت الملك الوصايا بتاعته لئلا اكون بكسر حاجه وانا مش دريان دي كلها امور عمليه بسيطه احافظ بيها على علاقتي بهذا الملك اللي هو يعني جهده كله وفكره كله في خلاصي اتعرف عليه اكتر من خلال الصلاه الكنيسه الوعظ الشرايط الافلام كل ده بيعرفني بالملك بتاعي بيعرفني هو عايز ايه بيزعل من ايه بيفرح من ايه بيشتغل ازاي بيفكر ازاي آه بيحب ايه ما بيحبش ايه ما لازم اعرف الحاجات دي عشان انا لما اكون ملك ليه ما هو الملك ليه ده مش بالكلام مش بشهاده المعموديه لا بعمل بحياتي انا بملكه حياتي بالممارسه اليوميه اني لازم اعرف هو عايز ايه عشان املكه ما لو انا مش عارف سكته ومش عارف منهجه امال هملكه ازاي طب ما يجوز انا ماشي في سكه مضاده لارادته أخضع إرادتي باستمرار لإرادة ربنا ده الجهد العملي للإنسان المسيحي أنه في كل لحظة وفي كل موقف وفي كل حدث يخضع إرادته لإرادة ربنا إذا إرادته متفقة مع إرادة ربنا خير وبركة إذا لا إرادته مختلفة مع إرادة ربنا يقول لا ما مشيش بحسب مزاجي ربنا بيقول لا الكنيسة بتقول لا الكتاب المقدس بيقول لا أب اعترافي بيقول لا فعمل الانسان المسيحي ان في كل موقف يخضع ارادته لحد ما هيجي وقت هتبقى ارادته منسجمه مع اراده ربنا وده اللي بيسموه الاتحاد بالله انت فاكر الاتحاد بالله ايه مش هنتحد بالجوهر الالهي باللاهوت بتاعه الاتحاد دي انها بقى انا في يوم من الايام راحتي زي راحته وفكري زي فكره وافراحي هي افراحه واحزاني هي احزانه وارادتي هي ارادته وبحب اللي هو بيحبه وبكره اللي هو بيحب اللي هو بيكرهه فبقيت انا وهو حاجه واحده مش هنبقى حاجة واحدة في الجوهر مش ممكن طبعا لكن هنبقى حاجة واحدة في الإرادة فده عمل بنعمله كل يوم إن أنا أوجه إرادتي إلى إرادته أخضع إرادتي في كل موقف مش أسأل أنا عايز إيه ولا أسأل الناس عايزين إيه أسأل ربنا عايز إيه ربنا رأيه إيه في الموضوع الفلاني ربنا عايز إيه في القصة الفلانية في في في التجربة الفلانية في الطلب ربنا يبسطه إيه ربنا يريحه إيه ربنا يفرحه إيه قال لي إيه ده اللي عايزين يبقى دايما شاغل وانت في شغلك وانت في بيتك وانت في الشارع وانت في الزيارات لازم هذا الفكر دايما يبقى موجود تبقى انت دايما مشغول بربنا اللي بيملك حياتك وكده بتقترب الى الله كل شويه واشعر ان ربنا له الحق ان يدبر حياتي كملك هو له الحق غصب عني معلش ما تزعلوش بس هو ربنا يعني في تكه صغيره منعاه حريه الاراده هو خلق الإنسان حر وقال له أنت على صورتي والله كائن حر فأنت حر بس أدانا تنبيهات وأدانا لكن من حتة أن هو يملك حق القرار هو يملك يملك لأن هو أوجدني أصلا أنا بتاعه أنا أنا صنعت يدي أنا أنا ملكه لكن هو عشان مديني حرية إرادة بيسيبني لو عايز أغلط أغلط عايز أخد قرار غلط أخد قرار غلط لكن لازم أنا أشعر أن ربنا يعني لما أملكه على حياتي أنا مش بديله حاجة مش بتاعته أو مش بتفضل عليه بشيء او مش بعمل فضيله او مش بعمل حاجه بقى خارقه ده الوضع الطبيعي جدا جدا ان الله الذي خلق هو الذي يملك والله الذي يدبر واللي دفع دمه هو الذي يملك فانا لما بملكه انا بعمل شيء يعني اقل من الطبيعي والشيء اللي هو المفروض كنت اعمله حاجة تانية برضو عملية أهاب الله كملك شوف أنت بتخاف مثلا من الناس الكبيرة إزاي أو من الناس اللي أصحاب المسؤوليات ربنا صح زي ما لسه أبونا كان بيقول كأب وكسيد طب فين كرامتي يبقى اتعامل معاه مش لكونه ان هو قال لي انت ابني ورفعني من الطين واشتراني بدمه وغسلني وطهرني وفتح لي الكنيسه واسرارها الحلوه مش معنى كده ان انا خلاص يعني شلت المهابه بيني وبينه هو ملك يملك على حياتي وملك له قرارات وملك ممكن يغضب في احيان ممكن يأدب بشدة في أحيان يعني برضو الله من صفاته زي ما بنقول دايما إن كان محبة ورحمة ورأفة آه بس في عدل من صفات الله إنه عادل فما أنا ما وصلش معاه المرحلة إن هو بقى يشتغل معايا بالعدل بتاعه ما هو ما ننساش إن ربنا برضو عادل ما هو ربنا لا ينصف لا لا يعني لا يبرئ المذنب ولا يذنب البريء ففي في محبة بس في برضو مهابة لما أغلط أعرف إن أنا غلطت لواحد كبير قوي واحد يعني عظيم جدا وان خطيتي دي لازم بسرعه ارجع مش يعني تبقى الامور كده ماشيه بسهوله اهاب الله احترم كمالك على اخاف من غضبه خوف المحبه مش خوف الرعب وخوف المذله زي ما الابن يخاف يزعل ابوه يقول لك لا انا اخاف ازعل بابا انا ما اقدرش على زعل بابا ما اقدرش على زعل ماما يعني اتعب جدا لو زعلوا مني اهو ده خوف بس خوف بتاع المحبه راس الحكمه مخافه الله مش المخافه اللي هو الرعب يعني الجبن لا اللي هو الخوف على هذه العلاقه لأن أنا شاعر بخيره عليا وشاعر بمحبته فليه أزعله بعد كده؟ وليه أجرح كلامه؟ وليه أكسر وصاياه؟ ما دام بيعمل كل حاجة لخيري وكل همه فيا ومشغول بيا، طب أنا ليه يعني أنا أزعله؟ طب إيه هي الفوائد اللي ممكن تنوبني لما أنا أقول لربنا أنت تملك على حياتي وأخضع ليه تماما ويبقى هو في ذهني إني أنا مش هعمل حاجة إلا بإذنه وإلا ببركته وحسب هواه وحسب مشيئته وإرادته الإلهية. قلنا أول حاجة إن كل شيء هيعود عليا أنا بالمصلحة. أنا اللي هاخد خير هنا على الأرض وهاخد السماء في, في الأبدية. يعني أنا لما أخضع لربنا أنا هعيش على الأرض كويس. وهيديني نعمة في عين الناس وهيديني بركة وشوف القديسين وسيرهم الجميلة لحد النهاردة بعد آلاف السنين بنقراها لسه وبناخد بركتها وبنزور أماكنهم يعني يديني مجد في بيتي في أسرتي في عمارتي مع جيراني في شغلي في وظيفتي يديني كرامة ويديني مجد كابن للملك شوف الملك لما يطرح بقى مجده على أولاده لما يطرح هيبته على أولاده لما يطرح صفاته على أولاده يبقى شكلنا إيه صورة مصغرة من ربنا شوفوا بقى هيبقى مكانتنا في العالم نور نور لشع كده في العالم وملح يحفظ الأرض من الفساد الله لما بيملك على حياتي هو الملك الوحيد الذي يبذل ولا يأخذ شيء ما شفناش ملك يسخر نفسه من اجل العبيد بتوعه يعني هو م... لا اي ملك لما بيسخر العبيد بياخد منفعه بيزداد مجد بيزداد قوه بيزداد كرامه يقول انا عندي مثلا جيش قد كذا عندي في مملكتي ناس قد كذا عندي اموال قد كده ويكنز الملك الوحيد اللي بيخسر على طول يعني بيصرف على طول هو ربنا الوحيد هياخد مننا ايه هو ناقصه ايه ربنا هزود له ايه يعني ولا حاجه ما شفناش ملك يسخر نفسه ويبذل أخلى ذاته ساب مجده وأخلى ذاته وصار إنسان يعني هو ملك يعني أنا أقول كلمة يعني صعبة شوية ملك مسخر لعبيده ربنا تحت أمرك يا حبيبي مش غلطان صدقني ربنا مش هيزعل مني مش هيقول أنت ليه قلت الكلمة دي ربنا يفرح ان يكون تحت امرك عشان هو اب بيحبك ونفسه يشيلك فوق كتافه ويطلعك السماء اي اب منكم بيفرح لما هو يبذل من اجل اولاده فما بال ربنا بيبذل يعني بيصرف يعني انت الوحيد المنتفع في العلاقه دي على طول الخط هو مش هياخد منك حاجه خالص اما نكرم ربنا نتكرم بيه احنا بنتكرم ناخد مجد اولاد الله ناخد مهابه يقول الانسان ايه الروحاني يملك في كل شيء ولا يملك عليه احد يبقى عنده سلطان وعنده كرامه وعنده مجد شوفوا كده مثلا لما نشوف انسان تقي او واحد كده مشهور بالتقوى حتى في وسط العمل بتاعه كل الناس تمدح فيه كل الناس تكرمه كل الناس يعني تتكلم عليه بالخير نتمجد معه عندما نمجد الله احنا اللي بنتمجد بيه مش هو بنشوف مش احنا بنزيده مجد من يغلب يجلس معي في عرشي ياخدنا كده قعدنا معاه في العرش بتاعه لما يملك علينا ربنا نزداد مجد ونزداد سلطان بالشركه معه مفيش ملك هيديك سلطانه ابدا اي ملك يقول لك لا في حدود لكن ربنا بيدينا كل حاجه يجلس معي في عرش ويدينا مجده مش خايف على حاجه لان ما حدش هيقدر ياخد منه حاجه بيمتعنا بالعلاقه معاه مش بيسخرنا يعني ربنا لما بيملك علينا مش ايه مش بيذلنا ويسخرنا ويستعبدنا لا ده بيرفعنا ده بيمجدنا ده بيكللنا ده بيعظمنا ده بيدينا سلطان وبيدينا مجد من عنده من بتاعه هو اللي يرزلكم يرزلني اللي يكرمكم يكرمني اللي يرفضكم يرفضني يا رب يعني احنا بقت كرامتنا من كرامتك اه ما انتوا ولادي زي ما هيعاملوكم كانهم بيعاملوني يسعدنا بالشركه معه لما نملك نفسنا لربنا نبقى في قمة السعادة والفرح العبيد بيبقوا ايه اه في مكافأة قدامهم بس تعبانين لكن الابن لما بيشتغل مع ربنا وبيسخر نفسه لربنا بيقتني السلام ياخد مواهب الروح القدس ياخد الافراح ياخد الوزنات لما املك ربنا على حياتي هيعطيني ويعطيني بسخاء هيعطيني ما خلاص انا قلت له يا رب انت مسؤول عني وانا ملكك دلوقتي ما تحرمنيش من حاجه يعطي زي ما بيقول كده معلمنا يعقوب اللي عايز حاجه حكمه او غيره يطلب من ربنا يعطي الجميع بسخاء محدش هيقدر يديك في سخاء ربنا خالص مفيش انسان ولا ملك ارضي يستطيع ان يعطيك في السخاء ان كان سخاء مادي او سخاء جسدي او سخاء نفسي او سخاء روحي او حفظ او حاجات مش يعني لو عددنا الحاجات اللي بيديها لنا ربنا مش هنخلص نملى كتب وكتب كل دي عطايا لو انا ملكت ربنا عليا هاخدها ما ملكتش ربنا خلاص ما يعني ربنا مش بيفرض حاجه زي ما قلت لك واحد لو قال لربنا انا خليك انت كده في حالك وانا في حالي ماشي انت خليك في حالك بس انا هحرمك من الحاجات دي كلها ما انت ما بقتش تبعي خلاص مش مش خاضع ليا فين السلام فين المجد يعني مواهب الروح القدس او ثمار الروح القدس او الوزنات الحلوه دي كلها هنجيبها منين نجيبها منين يعني مين يقدر يجيب حاجات اللي هي ثمار الروح القدس الفرح والسلام والنعمه والتعفف كل الحاجات دي نشتريها منين نجيبها منين ولا حد يقدر يدهاني ولا بقدر اشتريها بفلوس دي ما تجيش من غير عند ربنا فلو انا مش مملك ربنا على حياتي هفقد الحاجات دي كلها ممكن اختني بامور اخرى لكن هفقد الحاجات الجوهريه في حياتي الله لما يملك لا يستعبد وانما يعطي حريه يعني عايز تتحرر استعبد نفسك لربنا هو الوحيد اللي يديك حريه حريه ويديك سلطه حريه من من من من, من شهواتك من عبوديتك الخاصه حريه من الاستعباد للاخرين من الاستعباد للشيطان لقوى الشر لروح العالم لفكر العالم يعني لما اقول له يا رب تعالى استعبدني ليك يعني هو مش هيستعبدني بالمنطق ده هيحررني يفك لي القيود لكن اي ملك تاني يحط لك القيود في ايديك اي ملك تاني يقول لك اعمل بحساب وفي عقبات وفي ايه ليك حدود عايز تبقى حر استعبد نفسك لربنا لان الوحيد هو اللي هيديك حريه يعني ملكه ما يتعارضش ابدا مع الحريه اذا كنا احنا ارادتنا خاضعه لاراده ربنا الله ينصح ولا يفرض ملك متضع جدا جدا ملك بيحترمك جدا جدا مش عايز يستعبدك ولا يذلك ولا يسخرك ولا حاجة خالص هو بينصحك يا ابني الصح كده والغلط كده لو عملت كده هتوصل لو عملت كده ترتاح لو عملت كده تكسب لو عملت كده هتضيع لو عملت كده ممكن تذل ممكن تقع في خطايا تانية يعني ينصح ولا يفرض يضع ضوابط للحرية ولا يسلبها لكن اي ملك تاني مفيش حاجه اسمها حريه عبد وملك مفيش حاجه اسمها في عبد في قصر ملك يقول له في حريه حريه في ايه ده انت عبد ده زمان كان بيشتروا العبيد دول بالفلوس وعايز يموته يموته كانه حته ترابيزه في, في القصر ملوش اي كلمه لكن انت لما بت... بت... يعني بتملك ربنا على حياتك بيديك حريه اكتر ويديك فرصه اكتر تشتغل من انك انت تبعد عن ربنا يوجه الاراده ويساعد على اختيار الخير لكن ما يجبركش عليه يعني ملك هيحترم حريتك وعايزك انت تجيله بنفسك وتخضع له بارادتك مش غصب عنك يعطيك قلنا حريه من الشيطان ومن الذات ومن العالم حريه مجد اولاد الله حريه كابن للملك حريه حريه ابن في بيت ابوه شوف لما يكون واحد ابن عايش في بيت ابوه في قد ايه حريه بيتحرك بحريه وبيؤمر وبينهي انت تاخد الحريه دي وتاخد السلطه دي لو انت اصبحت اهل بيت الله تبقى واحد من عيله ربنا اهل بيت الله ما انت اللي بتنتمي انا يا رب عايز انتمي للعيله بتاعتك خلاص شوف بقى لما يكون ايه المجد اللي هيكون لك لما تبقى انت واحد من اسره ربنا مش اسره ملك ولا رئيس ولا محافظ ولا حد كبير اهل بيت الله فبيدي حريه وبيدي مجد الانسان الروحي زي ما قلت يحكم في كل شيء ولا يحكم يديله حريه واحيا بالروح لا بالحرف لما اخضع نفسي لربنا يديني سلطان سلطان على الطبيعه وسلطان على الأشرار شوفوا لما واحد زي موسى النبي بعصاية يضرب بحر يشقه ايه السلطان ده لانه خد على ربنا خد الملك خد السلطان ده من ربنا خد القوه دي من ربنا لما واحد زي ايليا يقول المطر تنزل تنزل ما تنزلش ما تنزلش بالسنين واحد يوقف الشمس في مكانها ايه السلطان ده خدوا السلطان ده منين لان هم عبيد لربنا فخدوا السلطان من ابوهم اللي هو مالك هذه الامور كلها ان الخليقه كلها ملك لربنا لكن لو انا مش ابن ربنا ومش ملك ربنا مش هيديني السلطان ديا خلاص انا قاعد بقى بشتغل في الشارع مش مش جوه القصر ماشي بس انت هتبقى من غير سلطان الطبيعه تقوى عليك ال- الاشرار يقوى عليك الشيطان يقوى عليك ما عندكش سلطان حتى طبيعتك هتتمرد عليك شوفوا الفرق بين ادم اما كان في جنه عدن قبل الخطيه وبعد الخطيه تحسوا بالفرق على طول كان قبل الخطيه بينده الحيوانات وعايش معاها وبيسميها اول ما اخطا بيخاف راح اختبأ من ربنا طب ما انت كنت طول عمرك مع ربنا وبتسمع وبتتكلم دخل الخوف ودخل الرعب وبعد كده سمعنا بقى بالقتل وسمعنا بال- بال- بالوحوش المفترسه اللي بتاكل الناس كل ده ما كانش موجود قبل كده فالانسان الروحي بياخد سلطان على كل حاجه سلطان على ذاته على اهوائه على غرايزه سلطان على عاداته القبيحه الانسان الروحي لما يقول لربنا تعالى اشتغل معايا وانا ملك ليك يقدر لو هو تعبان من عاده قبيحه آه، متملكه عليه حاجه يقدر يسيطر عليها ويقدر يتغلب عليها لكن لما يبعد عن ربنا مش هياخد القوه ان هو يتغلب على هذه الامور سلطان على القلب وعلى المشاعر وعلى العقل وعلى الافكار وعلى التصرفات وعلى ردود افعالي الانسان الروحي انسان منضبط ابن ربنا تلاقيه كده دايما ايه قوي ومنضبط ومالك نفسه ومالك كلمته ومالك حواسه ومالك فكره ومالك رد فعله مش بينسحب من الخطية او ما يمشيش ما يجريش ورا الناس مالك قراره لان هو واخد سلطان واخد ملك من ايه من ربنا عشان كده مارس هيقول ايه اصطلح انت مع نفسك تصطلح معك السماء والارض عايز تبقى ملك على السماء والارض املك على نفسك في الاول اصطلح انت مع نفسك تصطلح معك السماء سلطان حتى على الشيطان يقدر يصلي على الشيطان يخرجه شوفوا القديسين والمعجزات وسلطان ان الشيطان ما يقدرش يقرب له مش ممكن الشيطان يقرب لاولاد ربنا ابدا ولا يملك عليهم بشيء ابدا ما تقوليش بقى اعمال ولا سحر ولا كل الكلام الفاضي ده انا ابن ملك الملوك إحنا كان امبارح عندنا ندوه كبيره في المطرانيه على موضوع الغيبيات والسحر قلت يعني قلت لهم عنوان صغير حطوه في ذهنكم هتلاقوا كل الاسئله اتجاوبت انت ابن ربنا شوف بقى حط دي قدامك وشوف بعد كده هتلاقي كل الاسئله ايه اللي يقوى عليا والسحر والحسد والكلام الفاضي ده كله انت ابن ربنا ابن ملك الملوك ابن صاحب القرار ابن كل حاجه فربنا هيديك السلطان ده كله لما انت تملك نفسك سلطان على الشيطان على اغراءاته على حيله يقول ايه لا نجهل افكاره ادوس على الحيات والعقارب وكل اسلحه العدو اقدر انا ادمرها لان معايا قوه وسلطان سلطان احمي نفسي من الاخرين ومن الاعداء ومن الاشرار ده انا مفروض مش بس انا اكون يعني في هذه القوه ده انا كمان مفروض انا اساعد الناس على كده يعني اكون كابن لله لي دور في حياه الناس الاخرين طب لو كنت انا نفسي مش ابن لربنا يبقى هساعد مين ده المفروض ادعوهم ان هم يبقوا اولاد لربنا يملكوا نفسهم لربنا سلطان على عمل المعجزات واخراج الشياطين وشوفوا الرسل والتلاميذ شوفوا هل في انسان ممكن يعمل الحاجات دي هو مش منتمي لربنا آه، سلطان كابن حقيقي يملك في بيت ابوه هو ده مختصر الموضوع كله سلطان كابن حقيقي مش ابن يعني عيره يملك في بيت ابوه وشوف بقى ابوه ده ربنا اسرح فيها شويه شوف ربنا هيعمل معاك ايه لما املك نفسي لربنا يديني ربنا ثمار الروح القدس غلاطية خمسة المحبة الفرح السلام طول الأناة اللطف الصلاح الإيمان الوداع التعفف كل ده مش كل الحاجات دي عايزينها ومحتاجين لها والنهاردة يعني بنبكي عليها ما حدش هيديها غير ربنا لأنه ما فيش حد يملكها غير ربنا العالم لا يملك سلام ولا يستطيع أن يعطيك سلام ولا الآخرين يقدروا يديكوا سلام يديك سلام من نفسهم إلا إذا كانوا برضه واخدينه من ربنا ولا الغنى ولا الفلوس ولا السيطرة ولا الزعيق ولا أي حاجة ممكن نكون جربنا كل الحاجات دي وبعدين نرجع نقول احنا فاقدين السلام بتاعنا احنا ما فيش جوه قلبنا راحة ما فيش فرح ما فيش يعني هدوء ما فيش وداعة ليه عشان ما فيش الروح القدس شغال معانا ربنا لما يملك عليا يستأمنني على الوزنات بتاعته يستأمنني على الوزنات وبعض المواهب لبعض الناس المواهب دي مش للكل ويمتعني بالثمار بتاعت الروح القدس يملأ قلبي بالمحبة للقريب شوف المرأة السامرية كانت جاية عمرها ما فكرت في حاجة اسمها قريب كل همها في حياتها وفي ملذاتها وفي الناس اللي هي عايشة معاهم أول ما التقت بالمسيح وأول ما خضعت للمسيح فكرت وبدأت توعظ وراحت نشرت وراحت إيه انطلقت بقى للقريب فالمحبة القريب دي نفسها محدش هيدهاني غير ربنا لو انا مش مالك ربنا مش مالك حياتي مش هعرف احب قريبي ولا هعرف يخليه يحبني لان مش هيلاقي فيها حاجة حلوة يحبها لان انا بعيد عن ربنا قلنا يعطيني قوة وينزع الخوف من نفسي خوف من الشيطان ومن سلطان الخوف من الأشرار الخوف من المستقبل والغيب الخوف من ضعفي وشهواتي كل الخوف ده ينتزع وآخد قوة يحفظني من الأعداء ربنا يبقى مسؤول عني لما أقول يا رب أنت مالك على حياتي وفعلا أجاهد إن أخضع أخضع أخضع نفسي ليه أنا كده وكأني بقول له أنت بقيت مسؤول عني طب شوف لما ربنا يكون مسؤول عن واحد ممكن يخذله ممكن يضحك عليه ممكن مثلا يأثر في خدمته ممكن يعني يسلمه للأعداء ممكن يكون في حاجة لمنفعته ما يدهلهوش لا لكن أنا لو مش بقول لربنا أنت مالك عليا خلاص كده أقول أنت مش مسؤول عني يا رب أنا مسؤول عن نفسي بس خليك مسؤول عن نفسك وأنت وشطارتك بقى شوف تعمل إيه مع نفسك وربنا لما أخضع نفسي ليه قلنا بيدي مجد بس يدي مجد بقى حقيقي مش مجد زائل مش مجد بتاع كرامات أرضية ومديح من الناس وعزة صوت وشوية ممتلكات لا ده يديني مجد حقيقي كابن لله حتى لو كنت إنسان فقير مجد زي مجد القديسين صورة مصغرة كده من مجد العذراء ومجد القديسين مجد حقيقي ثابت إلى الأبد لا يعتمد على رأي الناس ولا يعتمد مجد من الناس لست أقبل مجد أبدي لا يزول ولا يعتمد على أشياء زائلة لا على فلوس ولا على سلطة ولا على علم ولا على نسب مجد يعني زي ايه اللي رجع له الابن الضال اخد مجد ابوه تاني شوفوا الابن اللي كان قاعد في البيت الابن الكبير اللي ما طلعش من البيت ده كان نفسيته مستعبدة اكتر من الابن اللي راح انا بسمي ده الابن الضال الكبير مش الصغير قاعد في بيت ابوه طول عمره وهو في نفسيته من جوه نفسية عبد يقول لابوه انت ما اديتنيش جدي يا نهار ابيض اديتك ده كله وتطلب مني جدي التاني كان من في المنظر محروم لكن كان ابن قال ارجع لبيت ابويا من جوه حاسس انه ابن انا ضليت وتهت بس ده بيت ابويا وهرجع لبيت ابويا احسن لي التاني كان قاعد جوه البيت وشاعر ان هو عبد مستخدم عايز اجر ما ادتنيش جدي افرح بيه مع... انت عايز جدي بعد ما انت انت كنت بتؤمر في كل حاجه والفلوس لسه عايز حته نفسيتك عايز مكافاه على اللي بتعمله يبقى مين الضال ومين واخدين بالكم فاحنا لما الملك ربنا يدينا حريه ويدينا مجد حقيقي كاولاد لله هختم بحاجة بسيطة مش معنى ان انا املك ربنا على حياتي ويديني كل هذه العطايا ان تبقى حياتي بقى بلا مشاكل وبلا تجارب نفتكر كده نقول لك بقى انا اطلع من المشاكل اللي انا فيها واسلم الموضوع لربنا لا لا سكة ربنا فيها صليب وهو قال الباب ضيق والطريق كرب وكل واحد يشيل صليب واحنا ماشيين ورا ورا المسيح اللي شايل صليبه بس في الاخر هيوصلنا السماء والصلبان دي لفايدتنا بتطهرنا بتنقينا بتزرعنا في الاتضاع بتعلمنا تعاملات الله معانا لما يتدخل في المواضيع بتعلمنا ازاي ضعفنا عشان ما نعتمدش على انفسنا بت يعني حاجات كل التجارب ما دام بتيجي من ايد ربنا هي مضبوطة لخلاصنا كل الاشياء تعمل معنا للخير الذين يحبون الله الاب بيعامل ابنه ازاي شوية بالمحبة وشوية بالمكافأة وشوية بالجايزة وشوية بالقرص برضه لما بيقرص بيحب مش مش بيكره فعشان تفتكروا ان احنا لما دام نسلمنا حياتنا لربنا هيبقى ما عندناش اي مشاكل لا في تجارب وفي ضيقات بس ما دام جايه من ايد ربنا هتيجي مظبوطه الحاجه اللي هتيجي من الاشرار ربنا هيحولها للخير زي موضوع يوسف اخواته ظلموه ورموه في البير وباعوه الست افترت عليه ودخل السجن بس في الاخر قال للخير وزي داود شاول كان بيضطهده وبيكرهه وبيحسده وكذا مره عايز يموته في الاخر بقى هو الملك فاذا الشر جاي لك من الناس الاشرار هيقول للخير في الاخر طالما انت ماسك في ربنا اذا هو جاي من الشيطان ربنا هيستره ففي الاخر كل حاجه هتقول الخير حتى لو تعذبنا الشهداء ماتوا على الارض اتعذبوا لحد ما ماتوا لكن هل هم خسروا هل هم ضاعوا ولا خدوا مجد في السماء ومجد على الارض مش النهارده احنا بنكرمهم ونعمل كنايس على اسمائهم فحتى لو في تجارب مدام من ايد ربنا اعرف ان هي هتزودك فضيله وان هي هتنقيك من بعض الضعفات اللي عندك زي ما النار بتنقي الذهب او هتقوي عودك او هتفهمك محبه ربنا ومعامله يعني في الاخر هي هتقول الخير لكن الذي يحبه الرب يؤدبه فنقبل التأديب بتاع ربنا ايه بفرح في الاخر زي ما انا ابن للملك يجب ان انظر للاخرين كاولاد للملك ايضا دي بقى تخش في معاملات مع القريب اقول برضو فلان او فلانة القريب ده ابن للملك له كرامة ابوه وله صورة ابوه انا اتعامل معاه بهذه الصورة وبهذا الاحترام وأدعو الآخرين أن ربنا يملك على حياتهم أكون أنا ليهم مثال ازاي بملك ربنا عليا ازاي ما بكسرش كلام ربنا ازاي ما بزعلش ربنا ازاي ربنا له اولويات في حياتي القداس الوعظة الخدمة ال- الانجيل الصلاة دي اول حاجة أ- اعمل يعني اروح لربنا في بيته بعد كده اروح اي حتة نسمع دلوقتي كتير ما عنديش وقت ما عندكش وقت مشغول بايه مشغول بايه عن ربنا ما هو المنطق بيقول كده يعني كان واحد يقول انا مشغول عن ربنا انا مش فاضل ربنا انا عندي حاجات تانية اهم من ربنا هو معناها كده اللي يقول ما عنديش وقت كانه بيقول كده يعني ربنا لما افضله لما افضله ابقى اكلمه ايه رايكم في المنطق ده يبقى هل كده اللي بملكه في حياتي لا احنا يعني لازم الاولاد دي تبقى موجوده وبرجع اقول انا اللي هستفيد انا اللي هستفيد وانا اللي هخلص مش حد تاني فلو انا بحب نفسي اعمل كده مش بحب ربنا ولا لو بحب نفسي اعمل كده في حاجه اسمها انانيه روحيه لعلمكم يعني واحد فيه حاجات كده روحيه يبقى اناني فيها يقول لا دي خلاص نفسي بقى يعني ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه دي بقى ما فيهاش ايه اتضاع لا دي حاجه تاثر على حياه نفسي على خلاص نفسي اعلن ربنا باستمرار حبي ليه وثقتي فيه واحتياجي ليه وتمسكي بيه كل يوم اقول له انت مالك على حياتي اوعى تسيبني يا رب اوعى تسيبني لنفسي اوعى تسيبني للناس اوعى تسيبني للشيطان ولا لضعفاتي انا مش مستأمن حد غيرك انا عايزك انت عايزك انت دايما تكون معايا اهديني يبقى الموضوع دايما ايه واخدين الامور بجديه وشاغل بالي إيه كده اقدر يبقى علاقتي بربنا بتنمو كل شويه بقى هو هيستأمني اكتر وهيكشف لي اكتر وهيديني بقى م- م- يعني معرفه اكتر ويفتح لي امور كثيره جدا شوفوا ال- الاب بيستأمن ابنه بس العبد لا يعني ابني اه اكشف له كل حاجه لكن الخدام لا الخدام ده له حدوده ما اقدرش استأمنه على حاجه فلما تبقى ابن تلاقي ربنا كمان بيدي لك ايه خير وبيعرفك على نفسه وبيكشف لك ذاته وبيعرفك على طرقه وبيقربك ليه اكتر وبيسهل لك الموضوع وبعدين ما تنسوش دي علاقه متبادله يعني مش ربنا فوق في السماء وانا عايز اطلع له لا ده هو اللي نزل لي يعني هو بيجري ورايا عشان اكون معاه هذه العلاقه بيجري وبيدعوني ليها هو عايزني كده خليك ابن ليا يعني انا دايما بقول تخيلوا انا شتمت الملك او رئيس الجمهوريه وطلعت في الشارع اجري وهو بيجري ورايا يقول لي يا ابني استنى لما اصالحك هو المنطق بتاعنا مع ربنا كده احنا زعلنا ربنا ملك الملوك رب الارباب واحنا تايهين مش عارفين مصلحتنا فين وهو اللي نازل يتحايل فينا صبح وليل بكل الطرق يا ابني تعالى يا حبيبي تعالى ارجع انا مستعد انا مستعد اسامحك بس اعرف غلطك وبطل وهو بيتحايل عليا ومشغول بيا وبيدادي فيا وانا بقى مديله ظهري وبجري في الشارع منظر طبعا صعب جدا ان انا بهرب من ربنا هو مشغول بيا طب هو واخد مني ايه انا اللي واخد منه كل حاجه فناخد الامور بجديه عشان الموضوع فعلا بيتعلق بحياتي ومعامله مع ربنا ربنا مش صغير ان انا اخد الامور كده اي كلام معاه ربنا يعطينا آه، يعني بعض المفاهيم ال- الروحيه اللي قلنا عليها دي في المعامله وكده دايما نشغل بالنا بالحته دي آه، مش هتاخد وقتك مش هتضيع لك شغلك ولا مذاكرتك ولا اعمالك بالعكس وانت في كل مكان ده يبقى فكر جواك زي النفس زي ما قلبك بيدق وبيضخ دم وزي ما النفس الرئه بتتسع يبقى دايما جواك فكر انك انت مشغول بربنا في كل حاجه في كل حدث كل موقف ها يا رب ايه رايك في الموضوع اعمل ايه اهديني يا رب إيه انت بتقول ايه ايه الصح ايه الغلط عارف الصح اعمل خلي ارادتي زي ارادتك طب انا نفسي اعمل كده بس انا عارف ده غلط لا يا رب خلاص ما دام ارادتي دي تختلف مع لا يا رب انا اخضع لارادتك لان انا الكسبان لما هخضع لارادتك انت هتملكني وتمجدني اخضع لارادتي هبقى انا عبد لنفسي وانا نفسي ما اضمنهاش صراحه النفس دي فيها شرور كتيره ممكن تضيعني ويا ما ضيعت ادم وضيعت قايين وضيعت ناس اشرار وايام نوح ضيعت العالم كله ما كل واحد مشي ورا هواه خلاص العالم كله ضاع ومد الطوفان لا يا رب انا عايز ايه ما سيبكش ابدا يبقى الفكر دايما موجود معانا لحد ما تبقى يعني ملكوت الله حقيقه يعني اول حاجه المسيح بدا ينادي بها في تعاليمه ملكوت ربنا ملكوت ربنا انا بقول لو الله ملك على كل شيء ولو